صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات الحقيقة منتج الليلة دي اللي محتاجين نقطعه ضروري لازم نقطعه المنتج ده كان سبب في تقطيع أواصر كتير من المسلمين ناس كتيرة زعلت من بعض وناس كتيرة أساءت الظن ببعض وناس كتيرة خصمت بعض عشان كده كان لازم النهاردة نتكلم عن المنتج دوت منتجنا النهاردة اللي محتاجين ان احنا نقطعه النهاردة ضروري ولازم هو سوء الظن معقولة انا اسيء الظن باخويا وحبيبي معقوله ان انا اسيء الظن باقرب الناس الي لا ده في اسوا من كده كمان ده في ناس اساءت الظن بالله سبحانه وتعالى حاشا يعني لله سبحانه وتعالى انواع الظن قد ايه احنا قلناها دلوقتي سوء الظن بالله وده من ك- من الكبائر الباطنه وده اسوا كمان من الياس ومن القنوط وسوء الظن بالناس ايضا من الكبائر الباطنه لان سوء الظن بالناس بيحملك على ان انت تحتقر الناس وتسيء الظن بيهم وتتجسس وتتحسس عشان تعرف اخبارهم وتتكلم في حقهم وده ممكن يوقعك في مشاكل كتيره ومظالم كتيره ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين لكن كانت اكبر مشكله محتاجين نعالجها النهارده ازاي ان في مسلم بيعبد ربنا وبيحب ربنا وفي نفس الوقت عياذا بالله عنده مرض عنده مشكله في قلبه بيسيء الظن بالله لو حصل له مشكله بيسيء الظن بالله اشمعنى انا ليه لو حصل له حاجه بيسيء الظن بالله بالعكس انت لازم تحسن الظن بالله لان ده ربك حبيبك سبحانه وتعالى في يوم من الايام والحديث رواه البخاري حبيبنا صلى الله عليه وسلم شاف امراه من السبي كان بعد الحرب امراه من السبي بتدور على طفلها الرضيع وبعد ما لقت طفلها الرضيع راحت واخداه في حضنها والقمته ثديها وبدات ترضعه من كتر ما هي كانت مشتاقه لطفلها الرضيع دموعها نزلت على خد الطفل فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتظنون هذه الأم ملقية طفلها في النار قالوا لها يا رسول الله قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع أخويا وحبيبي عايز أقول لك رسالة وأخت الفاضلة عايز أبعت لك رسالة بقول معقولة ان انسان في الدنيا مسلم بيعبد ربنا ويحب ربنا يسيء الظن بالله طب تعالى احكي لكم مشهد جميل قوي المشهد ده من مشاهد الاخره اخبرنا عنه النبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم المشهد دوت رواه مسلم وده من اعجب المشاهد اللي وقفت قدامها حائر اقسم بالله وانتوا نفسكم هتتحيروا لما تسمعوا المشهد ده قال صلى الله عليه واله وسلم يخرج من النار أربعة أربع أشخاص هيخشوا النار بعد ما اتحكم عليهم بعد الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى ربنا قضى وقدر ان هم يخشوا النار فدخلوا النار فبعد ما دخلوا النار امر الله عز وجل بان يخرجوا من النار ايه العله ايه الحكمه مش مذكور في الحديث هل, هل الناس ديت جواها سوء ظن بالله ان هم يعني اتظلموا ودخلوا النار ظلم فحب المولى عز وجل يوضح لهم ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد فهيعاد حسابهم مره تانية ولا خرجوا لعله تانية الله اعلم نتوقف في هذه المساله اخرج من النار اربعه ثم عرضوا على ربهم مره اخرى ثم بعد العرض مرة تانية خلاص تيقنوا هم يستحقوا النار وإذا بالحق جل وعلا يأمر بهم إلى النار فبينما هم يسيرون إلى النار يستدير واحد من الأربعة ويقول يا ربي ظني بك إذ أخرجتني ألا تردني إليها مرة أخرى أنا كان ظني بك يا رب عندي حسن ظن بك يا رب وبحبك لدرجة إن أنا ظنيت فيك يا رب إن أنت لما تخرجني من النار لا يمكن أهون عليك ترجعني النار مرة تانية فقال جل وعلا وأنا عند حسن ظنك أدخلوه الجنة فكان ده استثناء للرجل ده مع إنه داخل مع الأربعة داخلين النار ورغم ذلك بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أدخله الله جنات الخلود سبحانه وتعالى وجل جلاله هو العفو الرحيم الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مشهد عجيب جدا برضو الثاني من المشاهد العجيبة التي تؤثر في القلب وتدمع العين فعلا مشهد يخلي جسمك يقشعر لما تسمعه يوم القيامة حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يوم القيامة ال- النبي صلى الله عليه وسلم وضح وأنا هجمع لك الروايات كلها في حديث واحد ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان يوم القيامه يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم وبعدين يفيض العرق من الناس فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما سبحان الله في اللحظات دي يا جماعة الناس واقفة في أرض المحشر في اللي هيقعد في أرض المحشر دقيقة وفي اللي هيقعد ساعة وفي اللي هيقعد يوم وفي اللي هيقعد سنة وفي اللي هيقعد 100 سنة وفي اللي هيقعد 1000 سنة وفي اللي هيقعد 50 ألف سنة كل واحد على قدر ذنوبه وأثامه وحسن ظنه أو سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى في اللحظات ديت يا جماعة كل الناس بلا استثناء سيتوجهون إلى إلى الأنبياء عشان يشفعوا لهم لدخول مش لدخول الجنة لبدء الحساب يروحوا لسيدنا آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري خد بالك يروحوا لسيدنا نوح يقول نفس الكلام لسيدنا موسى يقول نفس الكلام لسيدنا ابراهيم نفس الكلام يروحوا لسيدنا عيسى يقول نفس الكلام يروحوا للنبي محمد بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم فيقولوا انا لها انا لها ومش هقول الكلمه ديت شاهد في الموضوع قول الانبياء والمرسلين ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وليه حق سبحانه وتعالى ذنوب بترتكب ومحارم بتنتهك وز- ومظالم بترتكب على وجه الارض والمولى عز وجل جل يصبر ويحلم على عباده حتى يلقاهم يوم القيامة ويقف بين يديه ويحاسبهم سبحانه وتعالى في عز الغضب اللي الأنبياء بيوصفوه بيقولوا هم أعلم الخلق بالله بيقولوا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ورغم ذلك يقول جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي طب ممكن تسبق بس ما تغلبش يوم في الرواية الثانية والحديثين في الصحيحين يقول ورحمتي غلبت غضبي وربنا ليه 99 رحمة رحمة واحدة أنزلها في الدنيا حتى يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها خشية أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمات إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه خد بالك بقوا 99 رحمة فوق ده كله ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء كأنها محاطة بأرض المحشر وبالكون كله رحمة ربنا سبحانه وتعالى وفي عز ده كله في عز الغضب خد بالك الكلام ده كله أنا أتكلم في عز غضب المولى عز وجل الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يأذن للحبيب محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بثمان شفاعات ويأذن لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة ولكل مؤمن بشفاعة ثم يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون اسمع لللفظ والله بنفس اللفظ وبقيت شفاعة أرحم الراحمين الله أكبر وبقيت شفاعة أرحم الراحمين أي نعم فيقبض قبضة من النار أي قبضة من أهل النار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فيقبض قبضة من من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر الحياة نهر على مدخل الجنة كده فيدخلون وقد امتحشوا وصاروا فحما فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ودول مين؟ اللي دخلوا الجنة واللي ربنا أكرمهم دولت ده في عز إيه؟ في عز إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إذا كانت الرحمة دي في عز الغضب، أمال لو ما كانش في غضب كانت الرحمة تبقى شكلها إيه؟ أوعى في يوم من الأيام تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، هتظن بربنا خير، ربنا هيكرمك، هتظن بيه شر انا عند ظن عبدي بي ربنا يبارك فيك ابوس ايديك احسن الظن بالله سبحانه وتعالى لو جالك مرض احسن الظن ان ربنا لم يبتليك من اجل ان يعذبك وانما من اجل ان يهذبك وان من اجل ان يطهرك ومن اجل ان يقربك سبحانه وتعالى ولو ابتليت في المال وفي الولد او في الصحه او في اي شيء احسن الظن بالله قل له كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب ان عظم الجزاء مع عظم البلاء كما قال سيد الاتقياء ان عظم البلاء مع عظم الجزاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط إزاي تسيء الظن بالله بعد ما ربنا فتح لك باب للتوبة لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها بعد كده عايز تسيء الظن بالله تسيء الظن بالله وانت تعلم جيداً إن المولى عز وجل ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ويظل يكرر هذه الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح وبعد كده تسيء الظن بالله تسيء الظن بالله بعد ما علمت إن, إن أنت لو مليت الأرض من الذنوب والخطايا ثم تبت إلى الله لتاب الله عز وجل عليك ومش كده وبس ويبدل سيئاتك حسنات واختم بالحديث دوت يعني المولى عز وجل يقول أولا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وعند المنذري بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه فقال يا محمد كان لسه ما أسلمش قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم الحبيب المصطفى وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات قال رجل وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك صلاتك فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم والرجل يقول الله أكبر والنبي يبتسم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي تعالوا نرجع مرة تانية لحسن الظن بالله بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع فوق الرفوف المنتجات الألوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم أخوي وحبيبي اسمع لقول المولى عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني حسنت ظنك بي ورجوت ما عندي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أخوي وحبيبي ده الشيطان أقسم على إغوائك والمولى عز وجل أقسم على أن يغفر لك قال الشيطان قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني أكثروا من الاستغفار حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار الاستغفار ده بيمسح لك كل ذنوبك بيخلي صحيفتك بيضة بفضل الله تعال نسمع القصة الحلوة ديت بس برضه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في غلام صغير عبد عند واحد من الناس هذا الرجل ما كانش يعني على الطاعة كان حياته كلها ما بين خمر ونساء وما بين كذا وكان تارك للصلاة وكان بعيد عن ربنا تماما وهذا الغلام غصب عنه عبد عنده هو اشتراه فلقى سيده بالمنظر ده في يوم من الأيام سيده عزم بعض أصحابه واجتمعوا عشان يشربوا الخمر فبعت الغلام قال له خد أربع دراهم روح اشتري لنا فاكهة وتعالى فذهب الغلام ليشتري فاكهة فوجد هذا الرجل العالم العابد منصور ابن عمار فوجد منصور بن عمار واقف جنبه رجل فقير جدا ومنصور بن عمار بيقول من يعطي هذا الرجل أربعة دراهم وسأدعو له بأربع دعوات فالغلام لقاها فرصة منصور بن عمار رجل عابد ورجل يعني نحسبه على خير فقال خلاص فقال له ها هي الأربع دراهم اللي هو اداله مسيده يعني اداله الاربع دراهم وقال له تدعي لي اربع دعوات قال له ايه الدعوات اللي انت عايزها قال له الدعوه الاولى ادعي لي ان ربنا يخلصني من سيدي فدعا له ان ربنا يخلصه من سيده الدعوه الثانيه قال له ان يا ربنا يخلف عليا الاربع دراهم اللي انا دفعتها لان مش بتاعتي فدعا عليه انه يخلف دعا ليه ان ربنا يخلف عليه الاربع دراهم وبعدين قال له الدعوه الثالثه قال له ان ربنا يتوب على سيدي بقى من الخمر والنساء والبلاء ده كله فدعا له ثم قال والدعوه الرابعه قال ان يغفر الله لي ولسيدي ولك ولكل الحاضرين قال اما هذه فليست لي وإنما هي لله جل وعلا الغلام رجع لسيده أول ما رجع قال له إيه ده تأخرت كده ليه وفين الفاكهة قال له والله أنا دفعت الأربع دراهم للعالم الجليل منصور بن عمار عشان يدعي لي أربع دعوات قال له إيه هي الدعوات يا ابني قال له يعني بحقيقة كانت أول دعوة دعيت إن ربنا يخلصني منك قال له أنت حر لوجه الله واخد بالك يعني بيقولها له في وشه كده قال له الدعوه الثانيه قال له ان ربنا يخلف عليا الدراهم الاربعه قال له يا ابني خد 4000 درهم هديه مني ليك يا ابني قال له الدعوه الثالثه قال له الدعوة الثالثة أن ربنا يتوب عليك قال له تبت إلى الله عز وجل والدعوة الرابعة قال له الدعوة الرابعة إن ربنا يغفر لي ويغفر لك ويغفر لمنصور بن عمار ولكل الحاضرين قال أما هذه فهي لله فلما بات هذا الرجل تائبا عابدا لله سبحانه وتعالى جاء سمع مناديا في في المنام وهو ينادي عليه يقول أما إنك فعلت الذي عليك لنفعلن الذي علينا قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين فأصبح هذا الرجل تائبا عابدا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى احسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى علشان كده ربنا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى حقيقة يا جماعة اللي عايز يعرف بقى حقيقة الظن بالله يعرفها في حاجتين او يلمسها في حاجتين اول حاجه عند النعم تاني حاجه عند النقم والابتلاءات عند النعم ربنا انعم عليك بنعمه يا ترى هتنفق وعندك حسن ظن بالله ان انت لما هتنفق ربنا هيعوضك ربنا اللي قال كده وما انفقتم من شيء فهو هو يخلفه وهو خير الرازقين وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن كان أول حاجة فيهم ما نقص مال من صدقة أو ما نقص مال عبد من صدقة لا يمكن ينقص المال ما دمت بتتصدق وما دمت بتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعة الحاجة الثانية في البلاء إذا ربنا ابتلاك ابتلاء هل عندك ظن إن ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك عشان يعذبك ولا بيبتليك عشان يهذبك وعشان يقلبك يبقى تعرف حسن ظنك بالله في حاجتين عند النعم وعند النقم أكيد حضراتك هتقولوا طب ما تدينا بقى شوية أمثلة كده لحسن الظن بالله عند الأنبياء وعند الصالحين عشان برضو يعني نتقوى شوية ويبقى عندنا فعلا حسن ظن إن شاء الله طيب تعالوا نشوف بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم هاجر رضي الله عنها وارضاها زوج ابراهيم عليه السلام لما تركها سيدنا ابراهيم بامر من الله سبحانه وتعالى تركها هي واسماعيل عند عند مكان الكعبه في مكه فلما تركهما وضع معهما جرابا من تمر وسقاء من ماء ف... وبعدين مشي فقامت هاجر وقالت يا ابراهيم اتتركنا هنا هنا فقال اجل قالت آه الله أمرك بهذا هو ربنا أمرك بكده فقال اللهم نعم قالت إذا فلن يضيعنا وفي رواية قالت إذا فقد رضيت بالله شوف حسن ظن بالله امرأة هتعيش لوحدها هي وطفل رضيع في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء لا أنس ولا إنس لا إنس ولا إنسان ولا أي حد وهتعيش في المكان دوت وهي لوحدها ورغم ذلك ممكن تطلع عليها الوحوش الضارية ممكن يطلع عليها قطاع الطرق ممكن يطلع عليها أي دابة أو, أو, أو حي أو غير ذلك ورغم ذلك قالت رضيت بالله وفي رواية إذا فلن يضيعنا ثقة ويقين في الله أم موسى أم موسى عليه السلام لما المولى عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم سبحان الله معقولة امرأة تخاف على ابنها الرضيع لما تخاف عليه ترميه في المية ربنا امر وما دام ربنا امر بهذا الامر ننفذ على عينه وعلى الراس وان شاء الله عندنا يقين وحسن ظن بالله قال جل وعلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين دي بشرة كمان إنه هيعيش لأن المرسلين كانوا في الغالب بيو- بيبعثوا أو بيرسلوا على رأس الثلاثين أو الأربعين يعني اطمني هيرجعك ولما يرجع هتأتي الهدية مضمخة بطيبها من الخالق جل وعلا هيبقى نبي مرسل من أولي العزم الخمسة وفوق ده كله كمان هيعيش حياة طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى فكان هذا يقيم منها في الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون جاي وراه هو والجنود وعايزين يقتلوه هو ومن معه من المؤمنين قال قال جل وعلا فلما تراءى الجمعان البحر قدامهم وفرعون من خلفهم فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون بالتوكيد قال كلا ما قالش هدعي ما قالش اعمل اي حاجه قال لا ده عندي يقين وحسن ظن بالله لا يمكن اضيع ابدا ما دمت انا كل حياتي لله قال كلا ان معي ربي سيهدين قبل ما ينطق الحرف النون بتاع سيهدين جاءت الفاء بتاعت فاوحينا فاوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بفضل الله ومر موسى ومن معه عليه السلام الى ان نجاه الله عز وجل ثم دخل فرعون ومن معه فاطبق الماء عليهم واغرقوا جميعا وحتى اصحاب موسى قالوا له طب احنا عايزين نتاكد ان فرعون ما زال غرقان او او ان هو غرق خلاص ومات فدعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فامر الله البحر فلفظ جسد فرعون قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه ايه من عند ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو ابو بكر قال ابو بكر يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا يورث أبو بكر هذا اليقين وهذه الثقة ويوم ما النبي صلى الله عليه وسلم يندب الصحابة للصدقة وإذا بأبي بكر يأتي بكل ماله ويضعه في حجر النبي ويسأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك يقول تركت لهم الله ورسوله أخوي وحبيبي اوعى في يوم من الأيام اوعى واوعى يا أخت الفاضلة اوعى حد يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى لو جالك ابتلاء اعلم ان المولى عز وجل ما ابتلاك الا لانه يحبك البلاء اما لمغفره الذنوب واما لرفع لرفع الدرجات واما ان ربنا كتب لك منزله معينه في الجنه اعمالك مش موصلاك والدليل على كده حديث جميل جدا رواه ابن حبان والحاكم باسناد حسن ان النبي المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه الله يبقى رحمة ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يبتليني بل بالعكس السلف الصالح لما كان البلاء يتأخر عليهم كانوا يقولون ما لنا كأنه قد تودع منا هو ربنا مش عايزنا كانوا يفرحوا بالبلاء زي ما احنا بنفرح بالرخاء ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما والثاني الحاجه الثانيه سوء الظن بالمسلمين يبقى اول حاجه سوء الظن بالله اوعى اوعى تقرب من المنطقه دي المنطقه دي ممكن تطلع الانسان من الدين من اوسع ابوابه ان انا اسيء الظن بالله ان انا اظن ان ربنا عياذا بالله بيظلمني المولى عز وجل يقول ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من سوء الظن بالمسلمين قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا الى اخر الحديث اخويا وحبيبي يعني ربنا يبارك فيك كذلك عايزين اقول لفته صغيره خالص لو اي انسان في الدنيا عنده ناس شغالين تحت منه اذا كان هو حاكم او اذا كان وزير او اذا كان صاحب شركه الى غير ذلك اياك ان تسيء الظن بالرعيه لان ذلك يفسدهم قال صلى الله عليه وسلم ان الامير اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم وكذلك سوء الظن بالزوجه يفسد الزوجه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخون رجل امراته ونهى ان يترك الرجل بيته بيته طرقا اي ان ياتي بالليل دون ان يخبر زوجته يعني يجي لها فجاه كده يطب عليها فجاه اوعى تسيء الظن بزوجتك اوعى تسيء الظن باخوانك وقبل ده كله اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى يعني انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ان ظن بي خيرا فهو له وان ظن بي شرا فشرا اوعى ابوس ابوس ايديك اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش كل شيء فاني بالما من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان فوق الرفوف المنتجات الوان احكم وشوف بالعقل يا انسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون الامر مش محتاج سكات قطع معانا المنتجات وتوب واندم على اللي فات